رسول الله ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الفضلاء أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم وإنني أقول إن والدنا صلى الله عليه وسلم إن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إن قائدنا العظيم صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نبحر بسفينة بلدنا مصر خاصة وبلاد الإسلام عامة بدون قيادته عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن تبحر سفينتنا في مصر خاصة أو في بلاد الإسلام عامة بدون خريطة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها بيان ما يتعلق بالرحلة من مبتدئها إلى منتهاها وما يتعلق بالع... بالع... بالأعاصير والعقبات التي تقابلنا كيف نتصرف معها ألا وإن خريطة النبي صلى الله عليه وسلم لسفينة الأمة عامة وخاصة القرآن الكريم والسنة النبوية فقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى والعام والحاكم الأوحد لأمة الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعلى والعام والحاكم الأوحد لأمة الإسلام ودستور القرآن الكريم والسنة النبوية وشريعة الإسلام الدستور الأوحد لأمة الإسلام هذا كلام ينبغي أن يفهمه الناس جميعا وإلا فقل على الدنيا العفاء فما من رئيس أو ملك أو أمير أو وزير أو محافظ أو كبير أو صغير أو مدير أو رئيس أو مرؤوس إلا وهم تبع للحاكم الأوحد والقائد العام والأعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأي انفراد بأي قرار أو بأي حكم دون الرجوع إلى القائد الأعلى والعام والحاكم الأوحد ودستوره ومنهجه يكون قرارا خاطئا يكون قرارا جائرا يكون قرارا ظالما فتعالوا بنا لننظر في واقعنا المعاصر وهل علمنا والدنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلم بهذا يتعلق بهذا الواقع نعم ونبدأ رحلتنا على بركة الله في هذه الحلقة سائلين الله الإخلاص والتمام والتوفيق والقبول وعنوان الحلقة كما يظهر بين يدي حضراتكم بين الدفة والشباك بين الدفة والشباك أكيد عرفتم أننا نقصد أننا جميعا في سفينة والسفينة يمسك بدفتها قائد ربان قبطان والشباك يرمي بها طاقم السفينة العمال الأفراد فتعالوا لنطبق هذه ال ال ال هذا العنوان على مصر وبطبيعة الحال هذا العنوان يليق أن يطبق على العالم الإسلامي كله بين الدفة والشباك تؤمل مصر خيرا يؤمل المصريون خيرا ويعقدون آمالا عريضة واسعة عظيمة على الرئيس الدكتور مرسي أعزه الله ووقاه شر الكائدين يؤملون فيه خيرا حيث ينقلهم من الذلة إلى العزة ومن المهانة إلى الكرامة ومن الضعف إلى القوة يؤملون ذلك لكن ليس بيد الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله ليس بيده وحده مفتاح النهضة بل إن مفتاح النهضة بيده وبيد إخوانه الشرفاء من ذوي الإصلاح والإخلاص في هذا البلد وبيد بقية المصريين الشرفاء ممن يحرصون على هذا البلد وينتمون إلى ترابه ويريدون له الرفعة تحت راية الإسلام العالية الخفاقة التي لا تستطيع أمم الأرض كلها أن تسقطها أو أن تطمس نورها نعم ما تخافوش يا عباد الله ما تخافوش من أي كلام يتقال ولا من أي إشاعات تطير أبدا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالمهم هل بيد الرئيس الدكتور مرسي حفظه الله مفتاح النهضة وحده لا بل بيده وبيد إخوانه وبيد الشعب المصري كله أعني الشرفاء أعني الشرفاء طيب يبقى ليس بيد الدكتور مرسي عصا موسى عليه السلام يضرب بها بحار الظلمات التي تركها لنا النظام السابق فتستحيل نورا ليس بيد الدكتور مرسي حفظه الله عصا موسى فيضرب بها بحار الكروب والهموم والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والطبية والتعليمية يضرب بها على هذه المشاكل فتنحل بإذن الله لا لا والله ليس كذلك بل إن هذا الأمر بيد الله أولا ثم بيد الرئيس مرسي ثانيا ثم بيد إخوانه ومعاونه ثالثا ثم بيد الأمة رابعا وخامسا وسادسا إلى ما لا نهاية من أين لي بهذه المسألة أي سفينة علشان تمشي محتاجين وانخفاضها طيب ويكون معاه ناس في السفينة الناس دول مهمتهم ايه اللي هم طاقم السفينة أفراد السفينة مهمتهم حاجات متنوعة في جماعة بيحرسوا السفينة من القراصنة علشان ما يستولوش عليها في جماعة بيحافظوا على آلات ومحركات السفينة علشان ما تتلفش أو تعطب أو يصيبها الفساد فتقف السفينة في عرض البحر وتتعرض للهلاك في جماعة في السفينة من طاقم العمال ماسكين الشباك وبيرموا الشباك في الأماكن التي يعلمون بخبرتهم أن فيها سمكا ليستخرجوا لنا الأرزاق التي نتعيش بها في بلادنا هي هي نفس القضية فبلدنا يحتاج إلى إدارة قوية ناجحة مؤسسية وهي بيد الدكتور مرسي بإذن الله تبارك وتعالى ويحتاج معه إلى رجال يحمون هذه البلدة من القراصنة الذين يريدون اختطافها بعد أن عرفت طريق عزتها وحريتها ثم يستعبدونها مرة أخرى في ناس لازم تكون صاحية تحافظ على اللي وصلنا إليه محدش يسرقه ولا يحوله في أي مسار خطأ بعيدا عن الله عز وجل وعن شرعه اتنين في ناس لازم تكون واقفة على محركات البلد ديا محركات البلد اللي هي ايه كل ما ينتج لنا خيرات البلد الأراضي الزراعية الشركات المؤسسات القطارات كل مقدرات البلد بأكملها لازم يكون في فريق من طاقم البلد مخلص مع الدكتور مرسي حفظه الله وحفظ الشرفاء جميعا يبقى واعي وحاطط عينه على ال ال الأماكن الحساسة في البلد اللي بتدخل لنا اقتصاد اللي بتكفل لنا سعادتنا أراضي زي ما قلنا ومنشآت ومؤسسات وشركات تتعلق بالبلد قطاع عام وغيره وإلا فهناك مفسدون يريدون أن يوقفوا هذا الإنتاج فالأراضي الزراعية يوقفوا حالها ما تنموش ولا يزرعوا القوت اللي يجيب للبلد الخيرات يفضلوا عايشين زي سياسة يوسف والي السابقة يزرع الكنتالوب والبلد محتاجة أمح وعندنا لو زرعنا مصر قمح نكفي نفسنا ونكفي العالم العربي ولو أجرنا في السودان ربنا يرفع يعني قدر أهلها ويبارك فيهم ويحميهم الشر هتكفي العالم الإسلامي كله لا كانوا يزرعوا كنتالوب إنما القمح ما يزرعوهوش علشان يظلوا هم يستوردوه من بره وياخدوا نسبة في الاستيراد ما هي السفن بتاعتهم هي اللي بتنقل وبياخدوا عمولة وفي النهاية يجي لنا القمح ما يكفيش أو مسرطن أو فاسد طب ما تزرعوا البلد لازم يكون في ناس صاحية في البلد دي في المرحلة دي تشوف كل اللي عنده أرض وهيبورها علشان يقل قوت مصر أو هيزرع فيها أشياء وتصلح لأشياء أخرى ينبغي أن يقف ليحمي البلد ويبلغ من يثق في أمانته من المسؤولين يبقى نحمي مقدراتنا ومنشآتنا ونبلغ من يهمه الأمر من الصالحين في ناس هيبقى إيديها منتجة أصحاب الحرف العمال أصحاب الصناعات أصحاب المهن كل دولة هم اللي معهم الشبكة هم في ظل القيادة الحكيمة التي تمشي بأمر الله وتصدر عما يرضي الله عز وجل بظل المراقبين الذين يحمون مقدرات البلد من الاختطاف ومن الإفساد الناس العمال هيأمنوا على إن لما يرموا الشبكة هتطلع خير يرجع لهم ويرجع لغيرهم أيام النظام السابق كان أصحاب المهن والحرف مش عارفين يرموا الشبكة فين لأن الأرض بارت خطفوا مقدرات البلد وخلوها في 30 عيلة وحتى لو رموا الشبكة عارفين ان هتطلع هيتاخد تلتين اللي فيها ضرائب او هيسرقها اللي بيفرضوا الاتوات عليهم ظلما وزورا وبهتانا يعني في ناس مثلا انا اسكن في يعني ولدت في البحيرة وانا تبع مركز رشيد عندنا بحيرة ادكو يسيطر على البحيرات فيها أفراد معدودين طب أين بقية البلد أليس لهم حق في هذه البحيرات ليستغلوا ما فيها من خيرات والثروة السمكية تزيد هناك تجار بحيرات حيتان مافيا وقل مثل ذلك في بلاد العالم في بلاد مصر كلها فالسفينة محتاجة واحد بإيده الدفة أدي الرئيس طاقم العمال معاه ناس هتحمي حراسة من القراصنة اللي جاية تخطف السفينة عشان تحول مسارها وناس بتصون مقدرات السفينة علشان ما تعطلش اللي هي بقى مقدرات البلد وناس بتشتغل لأن عارفة أن لما تشتغل هيرجع لها مردود شغلها فيرتقي شأنها وتحس بأن اللقمة بتاعتها جابت نتيجة إنما زمان كان يقول لك اشتغل ليه اشتغل لابوهم دي البلد بتاعتهم لا دلوقتي البلد بتاعتنا كلنا فأنا بقول لك بين الدفة والشباك الدكتور الرئيس مرسي حفظ الله مش هيمسك الدفة ويرمي الشباك ويحرس السفينة ويحافظ على مقدراتها وينتج لوحده ده ده مش دوره ده دوره ودور إخوانه في المؤسسات احنا قلناه يمسك الدفة والدور والأدوار الباقية تتوزع على الناس أنا جبت الكلام ده منين من المعادلة التي ذكرها الله لنا في القرآن العزيز معادلة الملك الموحد بالله ولله معادلة الملك الصالح الذي ملكه الله ما بين المشرق والمغرب ما بين قرني الشمس أكيد عرفتوه ذو القرنين اللي أنا قلته ده أنا ما جبتوش ألا من الآية ده الآيات دي ذو القرنين يحكي الله عز وجل لنا عنه أنه مر بخمسة مراحل في صناعة السد الذي سيحمي الناس الذين استغاثوا به من يأجوج ومأجوج الخمس مراحل هو اللي أنا قلته تعالوا نشوف المعادلة التي أتم بها ذو القرنين الملك الموحد مشروع السد ليحمي الناس من يأجوج ومأجوج واحد عون الله عز وجل الملك القوي القادر ده أول حاجة بسم الله ما ينفعش تقول هنعمل تقول نسأل الله أن يعيننا لنعمل هو ده اللي بيقوله الدكتور مرسي على طول دلوقتي وما توفيقي إلا بالله ويقعد يقول الآيات القرآنية اللي مزعلة كتير من الناس اللي ما تحبش تسمع اسم ربنا ولا كتاب ربنا ولا دين ربنا أول حاجة في المعادلة عون الله الملك القوي القادر اثنين قوة الأمة صاحبة العزيمة الصادقة والإرادة القوية في تغيير أوضاعها السلبية السيئة ورغبة الأمة الجامحة في الانتقال من حال سيء إلى حال أفضل ثلاثة مع المعادلة استغلال الطاقات واستخدام الإمكانات والاستفادة من الموارد المتاحة ما نقولش أصل ما عندناش أصل الإمكانات لا معلش بين قوسين المثل المصري بيقول الغزالة تغزل برجل حمار وإحنا المصريين ما شاء الله عندنا عقول مبتكرة وتعمل العجب فنستطيع من الإمكانات القليلة المتاحة بين إيدينا والله وعندنا إمكانات كثيرة كانت مسروقة مننا ونسأل الله إن إحنا نعرف نستخدمها دلوقتي حتى لو في إمكانات قليلة إرادة الأمة القوية هتحرص على استغلالها وتعمل منها حاجة أربعة الملك العادل القائد الحكيم صاحب الإدارة ذات الرؤية هو ده اللي نؤمله في الدكتور مرسي وإخوانه إن شاء الله خمسة بعد كل ده ارجاع الفضل أولا وآخرا إذا تم لنا الأمر إلى الله عز وجل فله الفضل وحده يبقى أول الأمر بسم الله آخر الأمر الحمد لله أدي اتنين في المعادلة من غيرهم ما ينفعش لأن أول الأمر بسم الله علشان العمل يقوم لأنه لو ما قلناش بسم الله ما يقومش العمل والحمد لله رئيسنا بفضل الله حفظه الله بيقول نحن نريد أن نبني مصر على بركة الله وعلى اسم الله هو جاي بكده فأدي بسم الله ولما نخلص العمل نقول الحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم وربنا يحفظ لنا نعمتنا لو احنا حمدناها في الآخر طب التلاتة اللي باقيين ايه الأمة والإمكانات والرئيس هي دي المعادلة اقروا معايا كده الآيات ده كله هي الآيات دي في سورة ايه الكهف يحكي الله عز وجل عن ذي القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا له والله انت راجل ربنا اداك الاسباب خد بالك ذو القرنين ربنا اداله من كل شيء من الامكانات اللي يقدر يسخر بيها الحياة قدام منه وآتيناه من كل شيء سببا يعني جميع مقومات الحضارة والسيطرة على الأرض بإذن الله كانت متاحة لمين؟ لذي القرنين الناس دول بيقولوا ربنا ادالك ووسع عليك وعندك الأدوات والإمكانات والتكنولوجيا وال- والمقومات والمقدرات والموارد والناس من فضلك احنا هنقعد اهو وتعالى اعمل لنا سد في بلدنا ليه يا جماعة ليه السد ده قالوا أصل يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وبيأذونا طب انتوا هتعملوا هندفع لك فلوس اتفضل الخرج اهو خرج يعني هنلم لك الفلوس اللي عندنا ونقعد نشرب شاي على جنب وانت برجالتك وبحضرتك تعالى اتفضل اعمل كان ممكن يقول لهم اه وياخد الفلوس او ممكن يعمل لهم الكلام ده لوجه الله لكن لا ده عايز يحرك الناس دول علشان يبقوا ايجابيين ويبنوا بلدهم بايديهم مش مش يجيب ناس تعمل هم اصحاب الانتاج زي بدلا من ان تعطيني سمكة اعطيني صنارة وعلمني كيف اصطاد اديني الصنارة احنا بيقول لك كانوا بيضحكوا علينا في النظام السابق يقول لك ان احنا الصناعة عندنا متطورة كذابين كذابين والله انت بالك نبقى دولة صناعية ومتطورين امتى لما نصنع المحركات نفسها اما نصنع المحركات احنا كنا بنصنع محركات في مصر احنا بنجيبها من بره قطع غيار ونركبها هنا او بنجيبها كاملة وبنركب المصانع ده ما اسمهاش دولة صناعية دي اسمها دولة استهلاكية لما يبقى عندك مليون مصنع ومش انت اللي عامل المحركات بتاعتهم ما يبقاش اسمك دولة صناعية لما تبقى تبقى دولة صناعية لما يبقى المحرك صنع في مصر هو ده اللي نؤمل فيه في مشروع النهضة إن شاء الله عز وجل صنع في مصر تصنع محركك يبقى أنت بقيت دولة صناعية لما تجيب المحركات من بره والناس بتاعتك تستخدم المحركات وتطلع سلع وتبيع بقيت اسمك استهلاكي لمحركات الدولة الأخرى ذو القرنين رحمه الله أراد ان هو يخلي الناس دي تعتمد على نفسها وعلى الإمكانات اللي عندها قال لهم لا خراج ولا يحزنون لا تدوني ولا تديكم انتوا اللي هتعملوا بايديكم ومن قلب اللي عندكم ده انتوا عندكم امكانات ما انتوش واخدين بالكم منه مش هجيب حاجه من عندي ولا هستورد من بره هطلع من امكانات بلدكم اللي اعمل به السد انتوا قاعدين تقولوا ما عندناش امكانات نعمل سد لا انتوا عندكم بس مش شايفين يا اما انتوا عشانكم كسلانين يا اما انتوا فقدتوا الثقه في نفسكم يا اما الناس اللي بتحكمكم عموا عينيكم عشان يستمتعوا بالحاجات دي هي والبلد ما تستمتعش بيها شوفوا ذو القرنين هيعمل الخمس حاجات اللي انا قلت عليهم اول حاجه قال قال ما مكني فيه ربي خير يا سلام ما قالش اه انا عندي انتوا جيتوا لل- للمكان الصح وانا عندي رجالة وعندي امكانات وانتوا هتشوفوا حاجات عمركم ما شفتوها ولسه قدامكم 50 60 60 سنة على ما توصل لا لا لا لا هذا رجل موحد هذا رجل موصول بالله يملك المشرق والمغرب لا ينفصل عن ربه قال ايه قال ما مكني فيه ربي خير يعني انا ما اقدرش يا جماعة حتى لو عندي الامكانات وعندي الآلات ما أقدرش أشغلها إلا إذا ربنا مكنني فأنا مش هبدأ, مش هبدأ أعمل لكم السد ده إلا حين أستعين بربي قال ما مكنني فيه ربي خير اتنين تدوروا لي أ- أ- انتوا نفسكم ايدكم معايا مش تقعدوا على جنب فاعينوني لازم تحطوا ايديكم معايا مش انا لوحدي اللي هعمل لكم السد مش انا لوحدي اللي هبني مصر بقى على على واقعنا احنا لازم انتوا كمان عامل زي اللي يروح يقف عند المؤسسة يقول لك عايز اتجوز عايز عربية عايز مش عارف ايه الله ليه ان شاء الله تعمل كده اه من حقك ان تطلب ومن حقك ان تكون مستمتعا بخيرات بلدك لكن انت لما تروح تقف هناك كده كأنك يعني هتاخد اللي انت عايزه لا في دواوين مظالم في طرق للوصول وبعدين لسه بنقول يا هادي بسم الله ده كلها 10 15 يوم اللي تمهم فيبقى ت- تمشي مع الاسباب وتبدأ تاخد بس مش تقول أنا عايز أتجوز تقول أنا عايز أشتغل عشان أتجوز تقول أنا عايز أعمل وفر لي حاجة عشان أبقى منتج في بلدي عشان أعرف ألاقي شقة اللي بيقول هات لي شقة ده غلطان اللي بيقول عايز أتجوز ده غلطان المفترض يقول شغلني عشان أتجوز شغلني عشان أجيب شقة اللي هي فأعينوني بقوة يعني دوروا على اللي في أراضيكم مطلوب منكم حديد ونحاس دوروه لي لو سمحتم فتشوا في البلد واحفروا في الأرض يبقى قال لهم ما مكنني فيه ربي خير ادي الاستعانة بالله ما نقدرش نعمل حاجة إلا على بركة الله وبسم الله سبحانه وتعالى اتنين لازم ايدكم في ايدي ما ينفعش ادور السفينة لوحدي فأعينوني أنتم بقوة يعني الإمكانات اللي موجودة ويكون عندكم صدق في الإمكانات اللي موجودة مش تروح تتصل أي حاجة لا تبذل عرق بل دم عشان تخلي الأرض تتكلم وتطلع اللي فيها أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا هاتوا حطب ولعوا نار على الحديد ده حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا هاتوا نحاس يبقى عمل حديد وسيحه بعد كده قال هاتوا إيه نحاس وثبت علميا أن الحديد لما يضاف عليه نسبة من النحاس يكون أقوى في الصلابة وأشد في التحمل القرآن بيقولها من أكثر من 1400 سنة ولسه مكتشفينها من 200-300 سنة هاتوا الحديد سيحوه خلاص سيحناه هاتوا شوية نحاس عشان يبقى السد صلب يأجوج ومأجوج ما يعرفوش يعملوا فيه حاجة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا خلاص يأجوج ومأجوج ما يعرفوش لا يعرفوا يطلعوه ولا يعرفوا يخرموه بعد ما انتهى العمل وشاف الإنجاز العظيم هل يا ترى بقى راح قص الشريط ذو القرنين وقال والله وعملوها الرجالة قال نحن عملنا نحن فعلنا بفضل توجيهاتنا السديدة الرشيدة تم هذا العمل على أيدي الرجال لولا العرق المبذول لا يا عم ما قالش الكلام ده في عرق بذل أو في توجيهات بس أرجع الفضل أولا وآخرا لمين لله راح قايل كده قال لما شاف العمل العظيم هذا رحمة من ربي إنما كان مجرد ما نفتح كوبري والقنوات كلها موجودة بسم الله الرحمن الرحيم بناء توجيهات السيد الرئيس وتحت إدارته الحكيمة وإشراف مش عارف مين وتعب الرجالة تم ما يقولش بفضل الله إنشاء هذا الكوبري ده حتى لو في مطب قدام عزبة كده صغير آه، بفضل توجيهات السيد قائد المرور وتوجيهات السيد مدير الكباري وبحضور 10 15 مش عارف ايه لولا عرق الرجال ما كنا نستطيع لا كل حاجة اهو ما مكن فيه ربي خير هذا رحمة من ربي دي المعادلة فمثلنا ومثل الرئيس الدكتور مرسي حفظه الله ومثل الوطن كأصحاب سفينة يبحرون بها في بحر لجي عميق متلاطم الأمواج وسط ريح عاصف انتم مفكرين احنا ماشيين في منطقة سهلة دلوقتي بقيادة الدكتور مرسي حفظه الله ولازم تعود نفسك تقول حفظه الله سيبك من شوية العيال اللي ما عندهمش دم أصحاب النفاق اللي يقول لك مرسي حاف أو قاعدين يشتموا فيه هؤلاء منافقوا العصر الحديث زي ما حثبت لك دلوقتي بالدليل عود لسانك حفظه الله أيده الله وفقه الله ليست محاباة ولا مجاملة وقلنا من هنا وما زلنا نقول وما زال العلماء يقول إن أحسن أعناه وإن أخطأ وأساء قومناه وكل ده بالأدب المهم إحنا دلوقتي في وسط بحر بحار متلاطمة الأمواج ده الراجل لما أخذ بس قرار بعودة مجلس الشعب الكلاب السعرانة طلعت تنهش فيه ليه هو خيال مآتة ما ياخد القرار وبعدين هو ياخد القرار من دماغه كده عنده ناس استشاريين في الدستور والقانون على أعلى مستوى وبحثوا وقلبوا الدفاتر وقرم وخدوا القرار بناء على دراسة ما تفكرش انه بيجيبه هو قاعد معلش آه، تحت شجرة توت ولا تحت شجر زيزفون دي مؤسسة الاعلام الفاسد اللي بيحاول يوهمكم ان هو ضد الشرعية وضد ال- مش عارف الملوخية وضد الكلام اللي بيقول عليه ده ده كلام فاضي هذا رئيس له احترامه ومعه هيئة على مستوى عالي تفهم في الدستور والقانون يبقى لما ياخد قرار نقول وفقه الله يطلعوا يقول لك ضد الشرعية وضد مش عارف ايه ضد شرعيتكم انتوا اللي عايزين تسيطروا على البلد تبع اهوائكم وامزجتكم الراجل ما بياخدش قرار لوحده ده الرد الوحيد اللي عندي بياخد قرار بعد أن يستشير الناس من حوله من المتخصصين ثم يصدر القرار على بركة الله ونسأل الله أن يسدد قراراته أرجع تاني وأقول إن إحنا في بحر لجي تنفكر الجماعة أصحاب الفساد اللي فاتهم اللي لسه ما زالوا صف أول في الوزارات وصف تاني وصف تالت هات لي وزارة هات لي مؤسسة هات لي جامعة هات لي مديرية هات لي محليات هات لي أي داهية في البلد وقول لي مين اللي موجودين فيها هتلاقي معظمهم أصحاب الفساد السابق ممن كانوا فاسدين أو ممن يعينون على الفساد أو ممن يسكتون على الفساد إلا من رحم الله عز وجل دول هيمشوا بالساهل النهبة كده يعني لما الرئيس مرسي حفظه الله يقول لهم عايزين ننفذ كذا هيقولوا آه سمعنا وأطعنا أنا في أخ فاضل بيشتغل في جامعة القاهرة بعت لي رسالة على الفيسبوك يقول لي احنا في كلية التجارة وفي اكتر مش عارف من 160 ألف طالب موجودين فراحوا علشان مش عارف ايه عميد الكلية وكان مدير مكتب عاطف عبيد قبل كده قال لهم خلوا مرسي ينفعكم والكلام ده اتكرر في اكتر من مكان في اكتر من محافظة دول المفترض يتشالوا يستأصلون كده استئصال يتقلعوا من جذورهم وفي وصية حوصيها لرئيسنا حفظه الله بشأن هذه المسألة فالمهم احنا في بحر عاصف لجي احنا في خضم أمواج عاتية السفينة عايزة ناس عندها دين وعندها قوة وعندها منى وعندها إخلاص فأصحاب الفساد اللي كانوا موجودين قبل كده هم العواصف السيئة اللي هتحاول تفشل مشروع النهضة وإن شاء الله لن يستطيعوا ليه ده ربنا وعدنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وعدنا أيضا في أول سورة فاطر إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه ومشروع النهضة عمل صالح سيرفعه الله إن شاء الله والذين يمكرون السيئات عشان يوقفوا العمل الصالح لهم عذاب شديد طب مكرهم ومكر أولئك هو يبور عارف البوار يعني ما فيش رجا في الأرض تطلع حاجة فجميع الفاسدين أعمالهم بائرة خائرة خاسرة وثقوا من ذلك طالما احنا نيتنا كويسة وعملنا صالح والعمل الصالح يرفعه الله ده ابن حزم رحمة الله عليه بيقول كلام حلو قوي بس ادوني اسمعكم كويس في الحتة دي يعني. الجماعة المفسدين أتباع النظام السابق اللي ما زالوا شغالين في أكتر من 15 قناة وشغالين في كل وزارة ومديرية ومحليات وشركات وكلنا عارفينهم بالاسم وبيقولوا لنا في وشنا ابقوا قابلونا احنا هو وانتوا هو لو خليناكم تفلحوا في البلد دي يعني. والله بيقولوها حي... بالحيان كده يا رب خيب ظنهم يا رب أبطل كيدهم وبعدين ولا يفلح الساحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الله لا يصلح عمل المفسد يا مفسدي مصر إن الله لن يصلح عملكم هكذا قضى الله في كتابه ولا رد لقضائه المفسدين دول مش هيقولوا مش هيقولوا تبنا إلى الله ويرجعوا مع مرسي ممكن بعضهم لكن الغالب الأعم فيهم المفسدين أرباب الفساد وأصحاب عروش الفساد والطفيليات اللي كانت بترعى حوالين منهم ما هو في مفسدين وطفيليات حوالين منهم بياكلوا من الرمامة بتاعتهم دول مش هيسكتوا ما هيحاولوا ما يعرفوش يعيشوا في النور لازم يعيشوا في ظلمه فعايزين يولعوها ما يعرفوش يعيشوا في صلاح لازم يعيشوا في فساد يموتوا لو عاشوا في صلاح هم كده طبيعتهم كده المفسدين والطفيلات اللي حوالين منهم اللي كانوا بيرعوا في العظم بتاعهم فدول ممكن يعملوا اي حاجة عشان كده لازم يكون عندنا ناس في طاقم السفينة يكون عينيه على الناس دي ويحذر منها ويبقى واعي لها كويس لابد من كده ابن حزم الاندلسي رحمة الله عليه بيقول ملوك الطوائف في الاندلس ما هي الأندلس كانت حتة واحدة 8 قرون 800 سنة وبعد كده ملوك الطوائف بدأوا كل واحد عامل له عزبة لوحده كده وعامل نفسه ملك أو أمير والأسبان فوق قاعدين يحضروا نفسهم كل شوية ياخدوا حتة ياخدوا حتة يقوم مجموعة من ملوك الطوائف طوائف المسلمين يعني كل واحد يقول لي اللي جنبه تعالى نعمل اتحاد مع بعض عشان نواجه الأسبان النصارى بدل ما ياكلوني وياكلوك يقول له لا ده انت عايز تعمل معايا اتحاد علشان تقتلني وتاخد الحتة بتاعتي يا عم والله نيتي لله مفيش فايدة فيقوم بعد كده يتضير ده هو اللي رفض يعمل اتحاد مع أخوه المسلم يروح لملك النصارى من الأسبان يقول له ممكن أبقى معاك وتاخد انت نص البلد اللي ناحيتك وتسيب لي النص اللي ناحيتي وأبقى أمير زي ما أنا يقول له آه يقوم الملك سايبه شوية وبعد كده يروح يقطع رقبته وياخد البلد كلها فيقول ابن حزم الأندل يبقى كانوا بيرفضوا أن يتحدوا مع إخوانهم المسلمين لمواجهة نصارى الإسبان اللي هيفتتوا الأندلس كانوا يرفضوا الاتحاد مع بعض ويروحوا يحط ايديهم في ايد نصارى الإسبان عشان يفضلوا هم في مصالحهم الخاصة مش في مصلحة أمة الإسلام في الأندلس ابن حزم قال كان الواحد من ملوك الطوائف يتنصر ويبيع دينه للإسبان مقابل أن يبقوه أميرا على البلد تخيل فبالله عليك ده لما حصل في الأندلس في مصر هنا المفسدين اللي اتربوا على الفساد وما يعرفوش يعيشوا من غيره زي اللي عايش على المخدرات ما يعرفش يعيش من غيرها والطفيلات اللي حوالين منهم لما نقول لهم صلاح ونمد ايدينا بالتوبة والسماح ويلا بينا ناخد بالنا من مصر ويلا توبة من بعد النوبة وعفى الله عما سلف هيقول لك اه لا ده ده يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع اهله ويبيع بلده بحيث انه يبقى في الفساد زي ما هو فاحنا لازم نبقى صحيين مثلنا ومثل الرئيس مرسي ومثل الوطن كمثل أصحاب سفينة يبحرون بها في بحر لجي عميق متلاطم الأمواج عواصفه شديدة نبحث عن لقمة عيشنا ونطلب رزقنا ونرجو الوصول إلى بر النجاة وشاطئ الأمان فلا بد من قائد يمسك بالدفة ويوجهها ناحية المسار الصحيح ببصيرة نافذة مع استعانة بالله عز وجل ولا بد من عمال سفينة يحرسون ويصونون ويقومون على الإنتاج بأيديهم وعرق جبينهم والحقيقة تقول لنا إنه لن تنجو سفينة من غير قائد حكيم وإدارة جيدة ورؤية واضحة إنه لن, يأتي لن تأتي الأرزاق قوما لا, يمل لا يرمون الشباك أو لا يملكون الشباك ما عملوش الشباك وإن عملوه ما بيرموهاش خليهم عملوا الشباك وقعدوا جنبها السمك هيطلع لهم ويخش الشبك على البر ولا لازم يتحركوا طب خلوهم ما عملوش شباك السمك هيطلع يقول الجماعة غلابة اما نطلع نفرحهم اطلع يا سمكايه انتوا روحي لهم كده يتلوكي يلا تطوعا لله مفيش الكلام ده لن تنجو السفينة من غير قائد حكيم تحفظ كرامته وإدارة ناجحة ورؤية ثاقبة طب ولن, ولن تأتي الأرزاق قوما لا يملكون الشباك أو إن ملكوها لا يستخدمونها هكذا نستطيع أن نقول إن المعادلة بين الدفة والشباك بين الرئيس والوطن والإمكانات والشعب والقوة والإرادة ومن قبل على اسم الله ومن بعد حمدا لله المعادلة بتقول عشان نوصل بمصرنا للنهضة والحضارة وبأمتنا كلها واحد عون الله تعالى وتوفيقه نطلب بسم الله نبدأ على بركة واللهم أعنا واللهم قونا اثنين قوة الأمة ونشاطها وهمتها العالية ثلاثة استغلال الإمكانات المتاحة بين أيدينا مهما كانت ضئيلة أو متواضعة أربعة حكمة الرئيس وإخلاصه وحسن إدارته خمسة الإقرار والاعتراف بالفضل لله تعالى أولا وآخرا وقد صدق ربي سبحانه وتعالى إذ قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ربنا سيرى كل واحد يعمل في هذه الفترة في هذه البلد وسيعرض عليك عملك أننا كنا في شدة وكلاب الأرض والمفسدون يحيطون بنا من كل جانب يريدون إسقاطنا أو إفشالنا أو يريدون أن ينزلوا بنا السوء ثم وقفت أنت مكتوف اليد لم تقدم شيئا ولو بكلمة كل واحد يعمل اللي يقدر عليه وتعالوا نبدأ رسائلنا ما احنا قلنا بين الدفة والشباك رئيس وبلد وإمكانات وقدرات هنوجه رسالة لأفراد المعادلة نوجه رسالة إلى سيد الرئيس حفظه الله وأعزه وأسأل الله أن يسدده ويوفقه اجعل وزراءك كلهم هارون يا سيد الرئيس سيد الرئيس إن كنت تسمعني أو تراني أو يسمعني أو يراني أحد من المقربين منك الذين يلتقون بك بالله عليكم بلغوه اجعل وزراءك كلهم هارون كن موسى مصر ووزيرك هارون أما يجي لك واحد من غير مشروعك من غير رؤيتك ويبقى رئيس وزراء أو وزير ده هيبقى سرطان في المشروع سرطان في المشروع لأنه هيبقى بين نارين نار إن هو مش عارف يحقق رغباته الفكرية وانتماءاته الليبرالية والعلمانية والشيوعية واليسارية والإلحادية المشاريع اللي هي خاصة به مش عارف يطبقها ونار إنه لو عمل حاجة حلوة هتنضاف لرصيدك كرئيس ينتمي إلى التيار الإسلامي فهو ناره الأولانية إنه مش عارف يعمل لأفكاره وناره التانية إنه لو عمل علشانه متراقب مثلا أو حوالين منه حصار هيبقى نقطة بيضة في تاريخك وفي دفع قوتك وحضارتك الإسلامية وهو يبقى موته وسمه وهلاكه إنه يبقى مسمار يثبت ملكك إزاي يثبت ملكك وهو على عكسك فاجعل وزراءك هارون ولا تخشى في الله لومة لائم وده بهديهولك من كتاب ربي وربك ورب العالمين اسمع بقى سيدنا موسى عليه السلام عمل ايه شوف كده لما ربنا هيبعته سبحانه وتعالى لفرعون عشان يدعوه للإسلام ويواجهوه فرعون فرعون بقى احنا عارفين رمز الجبابرة والطغيان قال له يا رب اديني وزير من أهل مصر يبقى عارف فرعون وعارف السكك والدهاليز بتاعة القصر واعمل بقى مش عارف التوافق والكلام ده لا لا لا لا لا لأنه عارف إن اللي مع فرعون وتحت فرعون وحوالين فرعون وعلى نفس فكر فرعون ده هيخدم عليه حتى لو كان بيكره فرعون الله هي المسألة كده فما قالوش كده اسمع بقى ربنا يقول اذهب سيدنا موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري شوف برضه هيواجه جبار فأول حاجة يا رب صدري يطمئن حتى لا أفزع منه ده أنا راح أقابل واحد ممكن يطير رقبتي في لحظة فلازم صدري يكون مطمئن ومنشرح وما خافش من من الجبروت بتاعه ده كله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يسر لي أمري سهل لي الأسباب التي توصلني إلى تحقيق مرادي يبقى الإمكانات أعرف أستخدمها وأشوف بعناية الإمكانات اللي ما كنتش شايفها قبل كده واحلل عقدة من لساني أعرف أعرض المشروع كويس يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي من فكري من طائفتي من الذين يدينون بالحق الذي أنا عليه من الذين يؤيدون مشروع نهضتي وإصلاحي جملة وتفصيلا مش من اللي عكسه عايز يسقطني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري الأزر هنا يعني أشدد به جانبي أو قوتي أشدد به أزري وأشركه في أمري ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فالمشروع الإسلامي يستخدم الحكومة ليصل إلى ما يرضي الله في سعادة عباد الله في الدنيا والآخرة وما عدا ذلك من المشاريع تعمل لأهوائها الخاصة فلا يلتقي اثنان على مبدأ على مبدأين متناقضين فدي أول وصية بالله عليك اجعل وزراءك هارون ولا تلتفت إلى أحد من أبناء مشروعك الذين يحرصون على أن يصلوا معك إلى بر الأمان والترسيخ لحضارة الإسلام في هذه البلد بعد أن استلبت 200 سنة الوصية الثانية بطانتان بطانتان لكل ملك بطانتان لكل رئيس بطانتان لكل أمير بطانتان بطانة خير وبطانة شر بطانة تأمر بالمعروف وبطانة تأمر بالمنكر فاختر على عينك البطانة التي تكون من حولك سائلا الله أن يرزقك إياها ونحن نسأل الله أن يرزقك البطانة الصالحة الصادقة الناصحة ووزراء الصدق الذين يعينونك في مشروعك لله تعالى وللوصول إلى تسبيح الله وحمده والتمكين للإسلام في الأرض استمع إلى حديث سيدي وسيدك وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله فيا ترى ضيعوا ملكنا بعد ما كنا مسيطرين على الأرض كلها السبب الأول يا سيد الرئيس لزوال دولة بني أمية قال الراجل اللي هو الأمير الأموي أن وزراءنا كتم أستاذ الأدب والنقد فهو بارع في هذا المجال ويعرف هؤلاء الناس ويعرف خططهم ورد عليهم في كثير من مقالاته حفظه الله أدي مثال هننتظر بقى أن الوزراء بتمد الناس بالتموين سواء رز أو لوبيا أو فاصوليا أو زيت أو دقيق أو غيره سواء السولار أو البنزين أو الكهرباء أو الغاز هؤلاء الذين يعطون للناس ما يقيم به حياتهم من خير مصر يمنعون واسأل المحطات كلها واسأل المخابز واسأل الناس بيعقدوا الناس في عيشتهم ويقولوا لهم لو كنتوا انتخبتوا فلان كان العيش زاد والانابيب جت لحد البيت واللي هيجيب لك الانبوبه لابس كرافطه ويقول لك اتفضل يا بيه والتركيب على حسابنا وكنا هنوصل لكم العيش لحد مش عارف ايه مش ده اللي بيعملوه دلوقتي فاحذر سيد الرئيس ممن يقومون على أرزاق الناس سواء ما يتعلق بدوابهم وسياراتهم من الأعلاف والبنزين والسولار أو ما يتعلق بقوت الناس الرئيسي من زيت وسكر ودقيق وإلى آخره لأن هؤلاء حين يضيقون على الناس ويمسكون بأيديهم المخازن ولا يعطون الناس إلا قليلا الأسعار ترتفع ولما الأسعار ترتفع الناس هتهرب من البلد أو لما الأسعار ترتفع الناس هتقول نعمل لهم على قد فلوسهم فالإنتاج يقل يقول لك الأسعار غالية والمرتبات بسيطة هشتغل على قد المرتب حال البلد يقف وفي ناس كتير من أتباع النظام السابق ماسكين الحاجات ده هي كلها الغاز وال... والبنزين وال... والدقيق والقمح والكلام ده هم هم الحيتان ب... ب... أو بشحمهم ولحمهم وهم اللي بيتحكموا في البلد وهم اللي قاعدين يرموا الحاجات دي في الصحراء وهم اللي قاعدين يحبسوها في المخازن وممكن يرموها في البحر عشان البلد تولع زي اللي باعوا دينهم في الأندلس وتنصروا عشان يفضلوا هم الملوك ملوك الفساد فدول لازم ناخد بالنا منهم ونعيد النظر في من يتحكم في أقوات العباد في الوزارات الحيوية ثلاثة الرجل الأمير الأموي قال إن سبب زوال دولتنا رقم ثلاثة انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا الجند اللي هم الشرطة الداخلية أو الجند اللي هم الجيش لو ضيق على ضابط الشرطة ولو ضيق على ضابط الجيش في رزقه فإنه لن يطيع الأوامر أو سيطيعها متكاسلا ولن يؤدي واجبه على الوجه الأكمل فينبغي أن يوسع رزق ضباط الشرطة الذين يحملون أكفهم على أرواحهم ليسهروا ونحن نائمون وينبغي أن يوسع أرزاق ضباط الجيش وجنود الجيش حتى يهدأ بالهم على عيشهم وعيش أولادهم وكفاية أنهم بعيد عن عيالهم في الشوارع أو على الصغور والحدود وإلا لو ضيق على هؤلاء أرزاقهم مش هيحموا البلد ويقول لك يلا على قد فلوسهم من 8 ل 10 وكل وكان الله بالسر عليما أو يقعد يقول وانا اعمل ليه وأنا كنت باخد حاجة فنحن نريد أن نعيد لضابط الشرطة ولضابط الجيش مكانته وإن كانت المكانة محفوظة قدرا ما ونوسع عليهم أرزاقهم وعطاياهم من خير البلد وبهذه المناسبة أذكر سيادتك بقوم يجأرون إلى الله رأيت في وجوههم النور والله رأيت في وجوههم النور والله وهم ضباط الشرطة الملتحين أولادك يا سيادة الرئيس ضباط الشرطة الملتحين قاعدين في بيوتهم حاطين إيديهم على خدهم مش لاقين ياكلهم يا سيادة الرئيس مش لاقين ياكلهم وحضرتك ملتحي حضرتك ملتحي يا سيادة الرئيس واللحية مش هتعقهم عن عملهم والقناة هي المباركة عرضت أكتر من حلقة عنهم والله واتصلوا علي من أكتر من مرة البرنامج كان متوقفا لأجل الدورة العلمية أنهم كادوا أن يفتنوا بيقسموا لي بالله كدنا أن نفتن كدنا أن نفتن طب أولادهم لما يشوفوا أب أولاد المقدمين والعقداء والنقباء والملازمين وأمناء الشرطة الملتحين اللي تزننوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بال... بالتقارير من خيرة الشرطة بالتقارير أكفاء بالتقارير أما دول عيالهم يشوفوهم قاعدين يا سيادة الرئيس حاطين إيدهم على خدهم ومش لاقيين يجيبوا لهم الحاجات اللي بيحبوها الأولادهم هيطلعوا يقولوا على الوطن ده هيكفروا بالوطن مش هيعملوا له فبالله عليك عجل النظر إليهم حتى تعيد لهم كرامتهم ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياهم الرابعة من أسباب زوال الدولة يئسوا من إنصافنا فارتاحوا إلى غيرنا فلذلك زالت دولتنا الأمير اليوم بيقول إن الناس يأست إن إحنا ننصفهم فراحوا مسيبينه ورايحين يأيدوا مين سابوا بني أمية وأيدوا اللي قالوا لهم هنجيب لكم حقكم فبالله عليك يا سيادة الرئيس كن من ذلك على ذكر أذكرك وأنا ابنك أو أخوك الصغير محترما لك معظما إياك منزلا إياك المنزلة اللائقة والله حسيبك ونعم الوكيل معنى اتصال
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنه أحبك بالله يا أحبك شيخ.
الله يا أخي باسم
آه، أنا بدي أشارك يعني من المعيب والمؤسف إنه الإسلام قاعد بينتشر في أوروبا وفي أرض الكنانة قاعد محارب يعني مم.
وبعدين كان في حوار قبل شوي على القناة العربية إنه آه، مع مع آه، أيمن سلامة صا- آه، مسؤول بالقانون الدولي بيقول إنه جميع الجمهوريات المحكمة الدستورية هي اللي بتراقب الرئيس مش العكس ده الآن هل كان المحكمة الدستورية تراقب الظالم المخلوق في في مصر وبعدين ضبط القنا- قنوات الإعلام ليش ما ت- تشددوا على الضبط القنوا- القنوات الإعلامية
هذه ستأتي إن شاء الله بعد قليل
والله يجزاك الخير وبقول لجميع المصريين انه النيل راح يشهد عليكم واعضاءكم راح تشهد عليكم نعم ي- يوم لقاء الله سأل الله أن الله يعيننا يجزاك على خير وبارك أن نثبت في فيكم.
هذا البلد واتمنى انكم تزيدوا ب- من بناء المراكز والمجمعات الاسلاميه في مصر أعان الله كل من سعى إلى ذلك وجزاك الله خيرا الأخ عيد السلام عليكم
السلام عليكم فضيلة الدكتور عليكم السلام ورحمة الله احنا بنتوجه بالشكر ليك حر... الاول حضرتك بتشريفك لنا في السويس الله يكرمك الأخ عيد السويس يا مرحبا
الله يخليك يا دكتور س- سعدنا بكم وبلقائكم والله بس ان يكون يعني بتمنى ان يكون في قانون يحاسب كل من يصدر عنه اي اعلام كاذب
نعم
لان الاعلام هو سبب اللي احنا فيه هجيب أنا معايا عنصر دلوقتي أرجو أن الوقت إن شاء الله يسعنا احنا معانا وقت لسه ولا إيه هم، ماشي الأخ وليد السلام عليكم
السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور الله يكرمك الله يسلم حضرتك يا رب الله يجزيك كل خير انا كنت عايز اشترك مع حضرتك في البرنامج تفضل نسعد بيك الله يسلم حضرتك انا دلوقتي شايف آه، قاعد في السعوديه ومقيم وشايف آه، الحاجات اللي بتحصل في مصر دي شايف من من ضمن الحاجات اللي، آه، صاحب قناه الفراعين يعني انا كنت عايز اتكلم من فتره يعني عن الموضوع ده.
قناة الملاعين بتقول قناه الملاعين آه، الملاعين صحيح.
اه اه اه اه بيقول ان بعد ال بعد ال رمضان او بعد العيد الكبير اسرائيل هتهاجم مصر فلا اما ده مجنون او لا اما ده خاين فلازم ان هو يتقدم للمحاكمه ده اول شيء يعني يا مرحبا لو الصهاينة يا مرحبا لو عملوها بس وفكروا يهاجموني يا مرحبا عارف عندنا عارف عندنا كم واحد ممكن يدخلوا شه- شهداء 85 مليون شهيد ان شاء الله ما انا بقول لحضرتك اهلا وسهلا العمليه ما احنا بنخافش احنا من حكايه الصهاينه دي بس انا بكلم حضرتك آه.
ازاي ان واحد زي ده ان هو يقول الكلام الفاضي ده وان هو يروح يجيب الناس من المنصوره وهو ده هو من محافظتي وللاسف انا اتبرأ منه هذا المجرم ده ان هو يجيب الناس والحاجات دي ويديهم فلوس وده عشان يظهروا يا أخ وليد.
يعمل فتن.
يا اخ وليد اريد ان اقول لك شيئا اين تجد الغربان مجتمعه تنعق ما للاسف كتير في مصر ايوه تجد الغربان مجتمعه تنعق عند الجيف والرمم النظام السابق اصبح جيفه ورمه فكل من يتباكون عليه ويدافعون عنه الان غربان الرمم والجيف فلا تأس على القوم الفاسقين بس هم كتار يا دكتور في الصحافه المحافظ لا تغرنك كثرتهم اسمع إلى قول ربي وربك رب العالمين سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد إن كنت لا أصف أحدا منهم بكفر وهم إلى الكفر أقرب وإن كنت لا أكفر أحدا فكل من عاد الإسلام ولو اجتمع من في أقطار الأرض فإنهم بإذن الله كتفلة في بحر طيب شكر الله لك نرجع بقى تاني أقول يا سعادة الرئيس نقي طرق مصر من الظلم لما نمشي في طريق الحضارة ون... ونقوم بيها ده كويس لكن لابد السوس اللي بينخر من تحت ننقي البلد منه عشان نبني على نظافة لو احنا مشينا في طريق النهضة من غير ما نشيل الصف الأول والتاني والتالت اللي موجودين في محليات ووزارات ومؤسسات ومديريات ومحافظات مصر الله يعوض على مشروع النهضة وهذا هو ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ماذا قال عمر بن عبد العزيز كتب إليه بعض المحافظين واحد محافظ عن سيدنا عمر بن عبد العزيز بعت له رسالة يقول له أما بعد يا أمير المؤمنين فإن مدينتنا قد خربت زي مصر ما خربت مع النظام السابق كده فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمها به ابعت لنا يا أمير المؤمنين شوية فلوس عشان المحافظة محتاجة أن هي تنهض ومفيش فلوس فوقع أمير المؤمنين في الكتاب قال أما بعد فحصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم ومن الأذى يعني نق طرقها ومن الظلم ومن الأذى شوف الجماعة الظالمين المفسدين اللي بيرعوا في البلد في الفساد عندك واركنهم على جنب واعزلهم وطهر البلد منهم فإنه مرمتها والسلام يا شوف شوف له بعده أما بعد فحصنها بالعدل ونقي طرقها طرقها يعني الوزارات والمحافظات والمديريات والمؤسسات ونقي طرق المدينة من الظلم والأذى فإنه مرمتها مهما جبت وعملت من مشاريع وما عملتش الحتة ده هي تنقي البلد من الفساد والمفسدين يبقى المشاريع ملهاش لازمة وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وصى ويوصي حضرتك ويوصي الرؤساء ان يتابعوا كل واحد تحت منهم يعني تعين واحد وواحد رقيب عليه وواحد رقيب عليه وانت تروح لهم متخفي شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال للناس أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل أفقضيت ما عليه هجيب لكم الناس الكفاءات وأقول لهم اعدلوا ودوهم الخطة يبقى عملت اللي عليا قالوا نعم جبت لنا ناس كفاءة وناس ثقة وناس عندها دين وناس خبرة وحطيت لها المنهج قالوا نعم قال لا ما بقاش عملت اللي عليا كده رغم ان انا اخترت لكم الكويس والموثوق فيهم على الخطه الكويسه امال ايه قال لهم قالوا قالوا لا حتى هو قال لا حتى انظر هل قاموا في اعمالهم بما امرتهم به ام لا لابد اراقبهم انا بعد كده واسال الله عز وجل ان يفتح لك باب الرحمه بسبب ديوان المظالم الذي انشاته فطالما أغلقت الأبواب في وجوه الضعفاء وذوي المظالم وأنا ببشر إن دي فاتحة خير إن شاء الله أهي بداية تنقية الظلم من البلد بداية تنقية الطرقات من الأذى بداية الرحمة إن شاء الله عز وجل أبشر يا سيادة الرئيس بزف لك الحديث النبوي ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال أغلق بابه عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن حاجته وخلته ومسكنته من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عز وجل يوم القيامة دون فقره وحاجته وخلته يبقى أنت فتحت الأبواب تأكد أن الله سيفتح لمصر أبواب الرحمة إن شاء الله عز وجل وتذكر أن خصمك دون العباد محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما ولي الخلافة بكى بعد الصلاة دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك رضي الله عنها فقالت ما لك تبكي يا أمير المؤمنين قال يا فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز يا فاطمة تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتفكرت في الفقير الجائع والمريض, الداء والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عن هؤلاء جميعا وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا تثبت حجتي عند خصومته فرحمت نفسي وبكيت خفت لحسن ما وفيش بحق الضعفاء دهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يحكمني يوم القيامة يا سيادة الرئيس أعزك الله ما زال في ناس بتركب لسه العربيات المكيفة وقاعدين في المكيفات وبيغيروا المكيفات كل سنة من موديل لموديل وبيفرشوا السجاجيد كل سنة وبيغيروا الم- الم- المكاتب وبيعملوا رخام والناس بتموت من الجوع مش لاقية تاكل والناس بتموت مش لاقية تتعالج ودول عشرات المئات بل الألوف قاعدين يجددوا مكاتبهم ويروحوا يعملوا عشاء ب 10000 جنيه ويعملوا فسح سنوية مرة واثنين وثلاثة والناس بتموت احرم هؤلاء من هذه الرفاهية ويقعدوا على مكاتب خشب مصنوعة من جريد النخل زيهم زي بقية المصريين لحد ما نقعد كلنا على مكاتب مصنوعة من أحسن أثاث يركبوا زينا القطر الدرجة الثانية العادية يركبوا زينا الميكروباص يركبوا زينا الترام مش تقف لهم الدنيا ويركبوا المش... حضرتك بدأت بنفسك والموكب اللي كان بياخد 100 عربية بقى ثلاث عربيات وبقيت تمشي في وسط الناس هذا من فضل الله عليك بقى الصف الأول والثاني والثالث والرابع اللي نهبين خيرات البلد في حاجات قاعدين يكت... بيجددوا المكاتب في السنة مرتين يا سيادة الرئيس والعربيات بيصرفوا حاجات لنفسهم ولعيالهم ما هم شحق بيها خليهم على الحديدة زي الشعب المصري ما هو على الحديدة ونطلع حديدة حديدة مع بعضنا لحد ما نترقى هو ده اللي عمل عمر بن عبد العزيز عمر بن, بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس في عام الرمادة جوع شديد جوع شديد فقدمت بغلة عمر ذات يوم ليركبها البغلة زي العربية بقى بتاعت الرئاسة أو الوزارة أو المحافظ أو المدير أو كذا قدموا له فالبغلة أعز الله وجوهكم عملت الروث بتاعتها فنظر أمير المؤمنين عمر في الروث فوجد آثار الشعير قال البغلة دي معلوفة شعير قالوا نعم يا أمير المؤمنين قال أبعدوها عني يا أمير المؤمنين ده بغلة الخلافة دي العربية بتاعت الخلافة يا سيادة ال- يا سيادة يا أمير المؤمنين قال لهم البغلة بتاكل شعير وأمة محمد بتموت من الجوع كانوا في عام اسمه عام الرمادة مات فيه ناس كتير من الجوع قال لهم تعلفوا بغلة الخلافة بغلة أمير المؤمنين تعلفوها شعير والفقراء مش لاقيين ياكلوا الشعير والله لا أركبها حتى يحسن حال الناس لحد الناس ما تاكل يا سيادة الرئيس دور على الناس اللي قاعدة تنهب خيرات مصر وتاخد مرتبات قد كده وتصرف حاجات تغير في حاجات وتعمل لنفسها غدا وعشاء زي ما قلنا كل يوم بلاوي متلتلة والناس مش لاقية تاكل ينزلوا يركبوا معانا زينا زي غيرنا كذلك بعث عتبة بن فرقد وكان محافظا على أذربيجان بخبيص يعني بعث لسيدنا عمر الخبيص ده عبارة عن نوع من الحلوى يعني تمر مع س- مع سمن مع كذا عتبة بن فرقد ماسك ولاية أذربيجان هناك ناحية روسيا دلوقتي فلما فرح أمير المؤمنين كده بعت له المدينة شوية حلاوة من اللي في أذربيجان اللي ما دخلتش المدينة قبل كده فلما وصلت الحلاوة بتاعت أذربيجان لسيدنا عمر بن الخطاب قال لمن حمل الحلوى أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا الناس في أذربيجان كلهم بياكلوا من الحلاوة ده هي اللي المحافظ بعتها لي فقال الرسول اللهم لا يا أمير المؤمنين ده الفقراء بيمشوا كده يبصوا عليها يشبعوا بس عمرهم ما شافوها ولا يقدروا يشتاح هياكلوها في الجنة إن شاء الله فقال عمر رضي الله عنه لا أريدها ابعدوا الحلاوة دي عني وكتب إلى المحافظ عتبة عمر بن الخطاب بعت لعتبة بن فرقد أما بعد فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك الحلاوة اللي انت بعتها لي مش بتاعتك ولا بتاعت اللي خلفوك فإنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك فأشبع من قبلك من المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك حضرتك قاعد تاكل حلاوة في قصر المحافظة ولا في ديوان المحافظة والناس اللي في المحافظة مش لاقيين ياخدوا واقفين طوابير على محلات الطعمية يا رجالة محلات الطعمية واقفين طوابير وانت قاعد تاكل خبيث ليس من كدك ولا كد ابيك اللي بتاكل منه وكل الناس منه فارجوك يا سياده الرئيس ياكلوا فول وطعميه زينا يشربوا عدس زينا يمنعون من كافه امور الرفاهيه حتى يحسن حال الناس وفي الختام والوقت بنا ضاق احذر يا سيادة الرئيس ومن حولك من المخلصين من الإعلام إعلام النفاق إعلام الضرار إعلام البوم إعلام الغربان إعلام الخنازير إعلام الضلال احذر منه فإن فيه سما قاتلا الرئيس اللي اسمه شارل ديجول اللي هو متوفى سنة 1970 رئيس فرنسي شارل ديجول ده لما الصحف الفرنسية حبت تهاجمه علشان تسقطه زي ما بتعمل الصحف المصرية مع حضرتك دلوقتي لما الفرنسيين اللي هم أصحاب الإعلام حاولوا يسقطوا شارل ديجول هو راح ده طالع للتلفزيون والصحف احذر من الصحف الخاصة واحذر سيد الرئيس من القنوات الخاصة بل والله احذر من قنوات التلفزيون المصري المصرية والنيل للأخبار وخاصة القناة اللي اسمها النيل الثقافية كل شيوعية أنا بتابع فيها برامج كتير إسفاف ابتذال محاربة على عينك يا تاجر لكل ما هو إسلامي سبحان الله العظيم احذر من الإعلام فإن فيه سما قاتلا شارلي ديجول اللي هو من أعظم ال- الناس بتوع فرنسا متوفى 1970 ده كانوا هيوقعوه بالصحف والتلفزيون فقام هو اتضير عليهم استخدم الراديو والتلفزيون فانتصر على خصومه وأسقط عملاء السوء والنفاق في الصحف وكان له أسلوب, أسلوب مؤثر فكان الجيش تمرد عليه في الجزائر فتثبت الجيش حين استمع إلى خطب إلى خطبه وإلى دروس عايز حضرتك يكون في لقاء ثابت في قناة إذاعة القرآن يا جماعة اللي حوالين الرئيس يا أحبابنا من الإخوان المسلمين اللي تعرفوا الرئيس يا أحبابنا من مصرية تعرفوه بالله عليكم يكون له لقاء يومي في ساعة ذروة في إذاعة القرآن اللي موجودة في كل بيت في مصر هيسمعك السواقين اللي فاتحين ال- ال- ال- إذاعة القرآن في كل مكان هيسمعك ربات البيوت في صعيد مصر وكل حتة يا سيادة الرئيس لازم يكون لك يوم في إذاعة القرآن خمس دقايق حتى زي ما عمل ديجول الفرنسي دخل بالإذاعة لقلوب الناس وهز عروش الصحف اللي كانت بتشتم فيه وهز القنوات اللي كانت بتشتم فيه فثبت ملكه ودعائمه فاحذر من هذا الإعلام الفاسد وإن من علامات الساعة أن يظهر القول الكلام يكتر ويخزن العمل مفيش حد يشتغل ويرتفع الأشرار ويوضع الأخيار وتقرأ عليهم المثاني فلا يعيبها أحد منهم قالوا وما المثاني قال كل كتاب سوى كتاب الله أي حاجة غير دين ربنا تتعرض في القنوات دي والصحف دي يا سلام يفرحوا بيها ويدندنوا حواليها تيجي أي حاجة عن الإسلام يكرهوها فاحذر من هؤلاء وقد قال عبد الله بن مسعود إن الرجل يتكلم بالكلمة لا تغير عليه ولا تنكرها قلوب الناس فتنزل عليهم السخطة يا أهل مصر يا أهل مصر إن لم تغيروا على الذين يكتبون في الجرائد الكذب والزور والبهتان وينطقون بلسان النفاق في كل قناة ضالة آثمة ويمشون بينكم في الميادين والمواصلات إن لم تغيروا عليهم بقوة وتنكروا بقلوبكم وتردوا عليهم الصاع صاعين من غير أي فتنة فاعلموا أن السخطة ستنزل علينا في مصر ولا حول ولا قوة إلا بالله والساكت على المنكر شريك لفاعله وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الواو مني هي الآية إن جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا شوف سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه دي لشعب مصر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة السوء اللي تفسد اللي تعمل إشاعات لا تغير عليه ولا تنكرها قلوبهم فتنزل عليهم السخطة وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ونختم بها الذي ملئ إيمانا حتى المشاش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ملئ عمار بن ياسر إيمانا حتى المشاش يعني دخل في النخاع عنده الإيمان بيقول يا عمار بن ياسر رضي الله عنه ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بين النفاق احفظوها عشان تعرفوا حقيقة الإعلام المرئي والمسموع والمقروء اللي بيشتم في الرئيس والتيار الإسلامي ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بين نفاقه الإمام المقسط ونحسب مرسي كذلك إن شاء الله أعني الرئيس الدكتور مرسي حفظه الله ثلاث لا يستخف بحقهن إلا منافق بين نفاقه الإمام المقسط ومعلم الناس الخير العلماء وذو الشيبة في الإسلام وتذكروا أبا لهب لعنه الله فإن إعلامنا هو أبو لهب العصر الحديث يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصير في الناس ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كان أبو لهب يمشي ورا منه ويقول ويرميه بالحجارة ويعوره يعور النبي عليه الصلاة والسلام ويرميه بالح... النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأبو لهب من وراه يرميه بالحجارة يسيل دمه صلى الله عليه وسلم ويقول أبو لهب إيه له عمه يقول لا تصدقوه فإنه كذاب لا تصدق هو إعلامنا الكذاب جرايد وتلفزيونات هم أبو لهب العصر الحديث مرسي الرئيس مرسي حفظه الله ومن معه بيقولوا نريد الحضارة نريد النهضة نريد الخير نريد الشراكة الوطنية لكل المصريين على اختلاف أجناسهم ومللهم وطوائفهم وهم قاعدين يقولوا لا تصدقوه فإنه كذاب اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وطهر قلوبنا من النفاق اللهم خذ بناصية عبدك محمد مرسي إلى ما تحبه وترضاه اللهم ودله على الحق والخير اللهم قه شر بطانة السوء وارزقه البطانة الصالحة واجعلنا معه جندا للحق وحراسا للفضيلة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا أبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات